بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إصحاح خمسة من أشعياء هقرا حتة صغيرة مش هاخد كل إصحاح خمسة لأنشدن عن حبيبي ده مين اللي بيتكلم؟ أشعياء نشيد محبي لكرمه يعني نشيد المحبوب لكرمه مين حبيبه ده بقى؟ نادرا ما كانت تتقال في العهد القديم يعني هما كانوا استكتروا يقولوا ربنا حبيبي يعني احنا بنتدلع على ربنا دلوقتي ونحط في التراتيل كلمة حبيبي وتعدي إنما في العهد القديم إله إسرائيل رب الجنود كلام كبير كده خوف إنما اللي عاشوا بروح النبوة فهموا أن ربنا ده حبيب وقريب جدا وعريس والحكاية قد ما هو عظيم جدا وممجد جدا إنما قريب جدا وعشان كده كلمة حبيبي جت في سفر نشيد الأنشاد عشرين مرة والنشيد ده عهد قديم مين يقول إن النشيد ده عهد قديم ده بيتكلم عن غرام المسيح غرام ربنا طب هو غرام ربنا ده يمشي في العهد القديم في ناس تقول لك إله العهد القديم غير إله العهد الجديد بتاع العهد القديم كده إيه شديد وبتاع أنت ما قريتوش بقى إزاي بقى ده النشيد في العهد القديم ده الدلع كله في العهد القديم زي العهد الجديد يعني ده ربنا هو هو حنين قوي وشديد قوي دي ما تلغيش دي فهنا أشعية نفسه بروح النبوة قال هحكي هقول لكم نشيد عن حبيبي صار أشعية بيحب المسيح حبيبه قبلها ب 700 سنة نشيد واحد حب كرمه كان لحبيبي كرم هيحكي حكاية بقى ودي يعني من أجمل حكايات الكتاب وده ملخص الكتاب كله الخمس آيات اللي جايين دول ملخص حياة البشر ونفس المثل ده حكاه ربنا يسوع هتفهموه دلوقتي كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة بيحكي حكاية حبيبه اللي هو ربنا يسوع له المجد اللي كان له كرم كرم اللي هو الشعب اللي هي كنيسة العهد القديم وأكمة خصبة يعني مكان عمران وأخضر وحاجة جميلة فنقبوا نقبوا دي يعني ايه طلع كل الحاجات الوحشة اللي حوالين الكرم عشان يبقى الكرم ايه نظيف كده ويزرع حلو ونقى حجارته وغرسه كرم سورق نوع من انواع الكروم اللي هي خصبة قوي وبنى برجا في وسطه كان زمان الكروم يعملوا فيها ابراج كده للحراسه البعض يقول دي زي خيالات المئات تطرد الحيوانات وبعدها كان ابراج حراسه فعلا لأن الكرم يبقى كبير قوي فيبقى برج حراسة فعلا ونقر فيه أيضا معصرة دايما الكرم بدل بيربوا فيه عنب يبقى ملحق بيه معصرة عشان العنب يتعصر ويطلع عصير كرم أو خمر ودايما دي كانت علامة الرخاء وعلامة الغنى أن يكون في كرم في البيوت وفي معصرة نقبه ونقى حجارته وغرسه كرمسورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا نفس المثل اللي حكاه المسيح فاكرين ربنا يسوع جه قال ايه حكى حكاية وقال قدام الفريسيين بالذات عشان يشاور عليهم يقول لهم واحد كان عنده كرم وقال نفس التعبيرات اللي قالها اشعياء بالظبط عشان هم مذاكرين قال لهم بنى حوالي سور وعمل برج وعمل معصرة ووضب الدنيا كلها وسلموا إلى كرامين وبعت عبده يطلب الثمر مسكوا العبد ضربوه بعت واحد تاني جلدوه بعت واحد تالت بهدلوه فقال أبعت ابني بقى صاحب الكرم لازم يعملوا له خاطر يهبون ابني فبعت ابنه قالوا ده الوريث هلم نقتله فيكون الكرم لنا قال لهم احكموا انتوا يتعمل ايه في الكرامين دول الشعب البسيط اليهودي اللي بيسمع غلي يعني مع القصة اتغاظ وفار قال لازم يهلك الكرامين قال لهم بس كده انتوا قلتهم لازم يهلك الكرامين دول ويسلمهم لكرامين تانيين طبعا مين اللي اتغاظ جدا لانه فهم الفريسيين واقفين عرفوا ان الكلام ده هو اللي قاله اشعياء من 700 سنه وبيتحقق فيهم ساعتها قال لهم يعني ما معنى ارجعوا للأشعية هو اللي قال الكلام ده عليكم ان انتوا كرامين اردياء لازم تستحقوا الهلاك بيبقى في كرامين العهد الجديد بقى الرسل البسطة الصيادين دول اللي هيقدروا الكرم ودول اللي هيقدموا ثمر انما الكلمة اللي تخلي الواحد كده ايه يعني عاوز يراجع نفسه كويس ماذا فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا لو الواحد راجع حياته كده بيقول صحيح ربنا ما حرمنيش من حاجة اداني بيت كويس واداني ثقافة واداني ظروف حلوة واداني فرصة للكنيسة واداني ستر على العيوب والخطايا واداني محبة ناس واداني واداني ما يعني ربنا عمل كل اللي عليه وكان ينتظر مني عنبا جيدا كان أقل حاجة أن أنا أشرفه أقدم صورة جميلة عنه فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا توجع قوي ربنا يعني بعد العمر ده كله يبقى الواحد ربنا مديله كل حاجة ومستني منه ثمر وبعدين ما لاقيش ثمر تعبيرات دي استخدمها ربنا يسوع كتير قوي في كلامه حكاية الثمر دي زي مثلا مثل التينة لما قال يجي للتينة كل سنة ينتظر ثمر فيجي له الراجل اللي بيشتغل يقول له اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع كل مرة يصبره كده ويهون عليه سنة في اتنين في عشرة في عشرين في خمسين طب وبعدين لماذا إذا انتظرت أن يصنع ثمرا جيدا صنع عنبا رديئا والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي العجيب ده بالظبط الموقف اللي حصل أن ربنا شهد اليهود على نفسه قال لهم احكموا انتم يعمل ايه في الكرامين وقلنا لهم خدوش وخ... يعني ما كانوش واخدين بالهم انه بيوقعهم او يعني بيخليهم يحكموا على نفسهم احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له عتاب تاني إيه اللي كنت ممكن أعمله معاك ما تعملش تصور ربنا يحمينا من الموقف ده لما يجي ربنا لما يعني في يوم الأخير تبقى عاوز تقول أي حاجة يقول لك قول لي طيب إيه اللي كان ممكن أعمله معاك تاني وأنا ما عملتوش عشان كنت تجيب ثمر عشان كده بولس قال لكي تتبرر في أقوالك يعني لا يمكن حد هيرفع وشه فيك يا رب ويقول لك ظلمتني ولا قصرت في حقي مش هيحصل تغلب متى حكمت يعني ايه يعني لو حكموك يا رب واتهموك بالتقصير هتغلب وهتطلع انت ما قصرتش ابدا ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه له لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا يعني ربنا مستني عنب مستني ثمر محبة فرح سلام طول أنا لطف وداعة إيمان تعفف كل حاجة حلوة من الحاجات بتاعة المسيح نفسه فليه بيطلع ثمر وحش فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي أنزع سياجه فيصير للراعي يعني إيه السياج ده رمز للخصوصية يعني ده كان بتاعه إنما لما يفك السياج السور ويسيبها تخرب يعني لم يعودوا شعبي ده اللي عمله المسيح لما جه المسيح نزع السياج يعني سوى اليهود بكل الدنيا مرتع اي حد يدخل خلاص ما بقوش ينفعوا فاهمين الفكرة فرفض المسيح ان يكون اسرائيل شعبا له اني مور خلاص نزع السياج بحيث تخرب بقى وخلاص اي حد يدخل فيصير للرعي الرعي يعني ايه طبعا الكرم حاجة غالية قوي لما يدخلوا البهايم كده ويرعوا جوه يعني معناه ما فيش فايدة أي نجيلة هياكلوها أي حاجة يلاقوها ياكلوها خلاص بقى ما بيطلعش حاجة عدلة أهدم جدرانه فيصير للدوس أجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك تفتكروا شوك وحسك جت امتى؟ مين شاطر؟ في التكوين أول ما آدم عمل العملة كانت الأرض مطلعة جمال وورد وشجر كل حاجة طبيعية لوحدها ما كانش يتعب ياكل ببلاش قال له بسبب خطيتك يا آدم تنبت لك الأرض شوكا وحسكا من هنا ورايح الحياة تبقى شق وهتبقى فيها شوك لأنك أنت اخترت السكة الغلط هتبقى الحياة مرة لأنك مرضتش تعيش في محبة ربنا عشان كده تلاحظ ان المسيح خد الشوك وحطه في راسه فاهمين المعنى اختار المسيح انه يتوج بالشوك عشان يقول اللعنة هيشيلها المسيح فحط الشوك اللي هو رمز اللعنة على راسه عشان يشيل اللعنة من الأرض وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم ألا يمطر عليه مطرا تصور لما ربنا يوصي المطر اوعى تنزل نقطة ساعة واحد يقول مالها كده قفلت خالص في سكة مفتوحة طب ما نشوف ما ربنا مستني ثمر وانت مش قادر تطلع ثمر ربنا موصي المطر ما ينزلش بقى أو أوصي الغيم ألا يمطر مطرا لألا واحد ما يفهمش المثل أم أشعيا فسر وقال إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل مش محتاج اجتهاد هو فسره وغرس لذته يعني كان مزاجه في الأول الشعب ده رجال يهوذا فانتظر حقا فإذا سفك دما وعدلا فإذا صراخ أنا بس عاوز أجيب لكم آخر حتة من العهد الجديد عشان افتحوا متى 21 نقرا المقابل ليه بس في العهد الجديد انا خلصت بجد طبعا اللي بيحضروا مؤتمر مؤتمرات عارفين ان انا مش مظبوط قوي في الكلمه دي متى 21 33 عشان تشوفوا ارتباط العهدين ببعض بس ان المسيح اللي قال نفس الكلام لاشعياء هو اللي وقف يقوله اليهود بنفسه متى 21 33 اسمعوا مثلا آخر ده ربنا يسوع بقى اللي بيتكلم كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت الأسمار أرسل عبيد للكرامين ليأخذ أسمار فأخذ الكرامون عبيد وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابن قائلا يهابون ابني وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلم نقتله ونأخذ ميراثه فأخذوه وأخرجوه خارج القرن وقتلوه خدتوا بالكم الكلمة انتظرت حقا فإذا سفك دم يعني بدل ما يدوله الثمر سفكوا دم ابنه بدل ما اليهود يقدموا حياة مقدسة لله هم اللي طلبوا المسيح بإيديهم فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين قالوا له نفس التعبير اللي حصل هنا احكموا بيني وبين كرمي مش اتقالت اهي عدد ثلاثة احكموا بيني وبين كرم قالوا له أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم لكرامين آخرين يعطون الأسمار في أوقاتها فقال لهم يسوع أما قرأتم في الكتب يعني عاوز أقول لهم إيه قديمة أنتوا عارفين الكلام أشعية خمسة الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا يعني إيه يعني المسيح اللي اترفض ده واليهود هيصلبوه هو رأس الكرم الجديد وهو رأس كنيسة العهد الجديد أما اليهود فاترفضوا ما بقوش كرم تاني لذلك أقول لكم شوفوا الإعلان ده خطير إزاي ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثماره ده قرار خلاص المسيح هنا بيقرر شوفوا استنى بعد كلامه في أشعية 700 سنة تاني عشان يتعدلوا له ما تعدلوش لما جه المسيح على الأرض كان قرار نهائي ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يتردد يعني اللي هيشك في المسيح هيحصل له ردود في جسمه أما من سقط هو عليه يسحقه يعني إيه؟ يعني اللي هيفضل يتشكك في المسيح هيتخبط إنما اللي هيدخل فيه عند مع المسيح ومقاومة هياخد غضب ربنا يسحقه عشان كده يقول لما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم يبقى الحكاية واضحة خالص فهموا أنه جاب القديم والجديد وربطوا بيهم وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع يعني هيتمموها عشان يبقى في إيديهم دم لإلهنا كل مجد وكرم الأب